هنبتدي في الصوم عدد 16 6 16 ومتى صمتم فلا تكونوا عابثين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيته يبقى نفس الفكرة ماشي زي الصدقة والصلاة دخلنا على الصوم لا تكونوا عابسين كالمرائين لأن هم كانوا بيعملوا كده يعني يكشروا كده عشان اللهم إني صائم و... و... أو ساعات الواحد يكشر من التعب لو كنت هتكشر والناس تعرف انك صايم لا بلاش بلا يعني كل احسن بمعنى خلي صومك بينك وبين ربنا لكن تكشر في وش الناس ليه جنبهم ايه الناس هو عشان تبقى متدين تبقى مكشر لا انت لازم لما تبقى متدين يبقى وشك حلو وشك سمح فتشجع الناس انها تحب ربنا تحب السكة دي لكن لما يلاقوك كشري بحجة انك صايم وبتاع ربنا لا بزيادة ربنا بقى وصوم او الناس هتقول كده لكن لما يكون الواحد فرحان انه صايم مش لازم يكون عابس الوجه يعني لا تكونوا عابسين كالمرائين اذا ساعات العبوسة دي تكون رياء التكشيرة الزيادة دي تكون التجهم ده يكون نوع من التدين المريض يعني التدين الحقيقي ما يديش ابدا تجهم يخلي الواحد متبسط ويخلي وشه هادي التدين غير الحقيقي هو اللي يخلي الواحد عابس الوجه كده وكئيب ويغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين طبعا اليهود محترفين في الحركات دي فكانوا يعني بيقصدوا يعملوها عشان الناس تعرف ان هم صائمين فالحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم تاني دي معناها خدوا اجر الصيام برضو كلمة اجرهم في واحد يقول هو احنا الصلاة ليها أجر والصوم ليه أجر والصدقة ليها أجر في واحد يقول لك احنا ما عندناش الكلام لا عندنا ليه ما عندناش ليها أجر طبعا بس الأجر كله عبارة عن إيه أجر سماوي يعني احنا في القداس نقول يذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماوي يعني احنا مش منتظرين أجر على الأرض خلي بالكم غيرنا ممكن يصوم عشان ياخد أجر على الأرض ممكن احنا مش ده اللي بيشغل احنا لما بنصوم عنا على السماء لما بنصلي عنا على السماء لما بنعمل صدقة مش منتظرين أجر أرضي مش عاوزينه لا من كلام الناس ولا تشجيعهم ولا كلام زي كده فكل لما يكون صومك بينك وبين ربنا اه هتاخد عليه أجر سماوي لو الناس فتشت صومك وعارفة صومك وبتمدحك على صومك يبقى استوفيت أجرك ده يأكد لنا أن الصوم كمان مش بس عدد ساعات انقطاع دي مهم لكن في الأصوام في ناس تعمل حاجات كتيرة في الصوم في الخفاء يعني في واحد في الصوم يقرأ الإنجيل مثلا ساعة في اليوم يعني دي محدش واخد باله ولا حد يعرف بس بينه وبين ربنا فيها أجر طبعا أو فيها نمو روحي لأنه معتكف في الصيام فبيدي وقت للكتاب أكتر من أي يوم أو في واحد في الصوم تلاقوه مثلا بينه وبين ربنا بيقفل التلفزيون طول الصوم عشان يركز مع ربنا دي حاجة بينه وبين ربنا محدش يعرف لكن دي ليها أجر عند ربنا لأنه بينه وبين ربنا في واحد في الصيام يقول معلش أنا مش هتفسح خالص لكن يعني إن كان في أطفال طبعا ما نظلمهمش لكن هو يقول أي نوع من الرفاهية والفسح ملهاش, ملهاش مكان برضو دي مش هيقولها للناس دي حاجة بينه وبين ربنا في واحد جوه الصوم حتى الأكل الصيامي يدور دايما على الاكل اللي هو مش غوي هي دي برضو محدش هيعرفه فاهمين ازاي دي حاجه بينه وبين ربنا اعرف كاهن لما نروح معاه الدير يحط كل حاجه فوق بعض يحط الفول على الحلاوه على صدقوني وياكل بقى دايما نقعد نتريق عليه لكن هو الأكل يعني أكل هو مش بيفكر يستطعم حاجة هي القضية إن ده ميعاد أكل هناكل لقمة عشان ناخد شوية كالوريز عشان نشتغل فاهمين ازاي؟ يعني أنا مش بقول تعملوا كده أنا بفهمكم يعني إن في ناس بينها وبين ربنا آه، حاجات كتير كل دي حاجات أسرار بين الواحد وبين ربنا واخدين بالكم؟ ف مهم ان الواحد يحافظ على حاجه بينه وبين ربنا سرا في الخفاء لأن هي دي اللي هتوزن قدام ربنا وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما يعني خليك حريص الناس ما تعرفش برضو في سؤال مهم هنا طب غير المسيحيين لما يسألوني أقول صايم ولا مش صايم لازم تقول ليه لأن مش هما دول اللي هيمدحوك يعني أنت ما تقولش قدام الناس اللي هتسقف لك على الصيام لكن دول مش هيسقفوا لك على الصيام بالعكس دي دي نوع من الشهادة لربنا معلش يا جماعة احنا عندنا صيام اليومين دول فيسألوك انتوا بتصوموا اه بنصوم بتصوموا ازاي بنصوم ما بناكلش يعني ولما بناكل بناكل اكل خفيف وصيامنا مش شهر شهور وإقيم وهكذا فهم يبتدوا يسمعوا كلام ويفهموا حاجات ما كانوش عارفين فهنا ما تخفيش صيامك لأنه ده مش ده الشخص اللي هيدفع أجر صيامك أجر صيامك أنت بتاخده من واحد بيقول لك طوباك يا صوام فاهمين الفكرة؟ لكن ده مش هيقول لك كده بس أنا بعملها ما هو عشان كده قلت لكم قبل كده أن الغرض في القلب وهو الحكم أنا لما بتكلم لما بقول إن أنا صايم بقولها عشان يمدحوني وآخد أجري ولا بقولها عشان أقدم المسيحية وأقدم الكنيسة بتاعتي لو بعرفهم حاجة حلوة وبشهد للمسيح ما فيهاش حاجة لكن لو أنا بعملها عشان يقولوا عليا حاجة حلوة يبقى أنا خسرت ال- قيمة الصيام بتاعي فاهمين الفكرة؟ لكن ومال أنا ما انساش لما كنت كنا في كلية الضباط الاحتياط فجاء دخل علينا الصوم الكبير طبعا هو كل يعني كل الدنيا صيام يعني هناك فيعني كنا ناكل ما احنا مش عارفين بناكل ايه اساسا يعني اه فعلا كنا بنسميها باللون الاكله السوداء النهارده الاكله الخضراء بكره لان حتى نوع الخضار مش فاهمينه يعني هو في لون معين آه، فطبعا احنا كنا بنصوم فهم خدوا بالهم اللي في العنبر فجم قالوا لي امال ليه فلان مش بيصوم يعني هم نفسهم احترموا ان احنا يكون عندنا صيام والتزامات وكده لكن استغربوا لانهم عندهم بدل في صيام محدش يكسره فاهمين الفكرة على الأقل ظاهرين هم صح قلت لهم يمكن في ظروف لكن يعني خلي بالكم إنه دي رسالة أيوة عندنا صيام وصيام جاد فما تكسفوش إن احنا نظهر الصيام قدام غير المؤمنين كرسالة وشهادة نخفيه عن الناس اللي حوالينا اللي هيمدحونا هو ده المهم أو لا نظهر نسكياته يعني الحاجات اللي بينك وبين ربنا جوه الصيام النهارده في الصوم الكبير تا- المفروض كل الشعب صايم خلاص يعني مش شطاره بقى انك تقول صايم ولا مش صايم المفروض كل المسيحيين صايم المفروض فمش هو دي لكن في اسرار جوه الصيام بينك وبين ربنا مش المفروض كل الناس تعرف وهكذا لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية تاني بيرجعنا لنفس القضية أبوك هو الهدف اعملها لأبوك وخليه هو اللي يجازيك قدم له صومك حاجة ليه هو مش لحد تاني يبقى تاخدوا بالكم نص إصحاح ستة عبارة عن توصيات في العبادة الصوم ازاي الصدقة ازاي الصلاة ازاي ولما نصلي نقول ايه أربع باراجرافات ات- اتجاه العبادة ده كله ايه الحتة اللي هيقولها دي لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدى وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدى وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا ال- الجزء الأولاني اللي فات ده بنقراه في حد إيه الرفاع الجزء اللي احنا بنقراه دلوقتي الحد الأولاني ما حد الرفاع ده قبل الصوم يبقى إصحاح ستة واخد أول الحد اللي قبل الصوم وأول حد في الصوم يعني متى ستة ده هو أساس الرفاع قبل ما نصوم نن- نقرأ الصوم والصلاة والصدقة وأول ما نصوم يقول لنا لا تكنزوا كنوزا على الأرض كنزوا في السماء فاهمين منهج الكنيسة يبقى القضية دي تشغلنا طول الصوم ليه لأنه هو ده اتجاه التوبة انك لو بت- بتتوب صحيح مش معناها خطية تبطلها موضوع أكبر من كده معناها تركيزك كله هيروح فين قلبك هيبقى فين حيث يكون كنزك يكون قلبك فأنت كنزك فين اللي قلبه في الفلوس أو في الإنجازات أو في ذاته أو في حتى في عياله لازم يتوب مش يتوب يبطل يشتغل لا مش يبطلش يشتغل لكن يتوب يعني يغير اتجاهه ويحط تركيزه على السبب أو تركيزه على ربنا يبقى ربنا نمرة واحد يبقى التوبة معناها ببساطة إن أنا بغير اتجاه حياتي من كوني عايش للدنيا إن أنا عايش للسما تعبيرها البسيط اللي قاله ربنا يسوع ده لا تكنزوا كنوزا على الأرض وبعدين قال لنا منطق بسيط وراه قال ما انتوا عارفين الأرض فيها إيه لو كنستوا أكل في سوس آه، مش كده السوس بياكل الاكل يعني ولو كنست معادن في صدأ يعني لما بتحوش في الدنيا لازم اللي انت بتكنزه ده معرض للتلف دايما لكن لو حوشت في السماء اللي انت بتحطه في السماء عمره ما يتلف يعني لو قدمت صلوات طويلة لربنا دي لا يمكن هتروح قيمتها لو قدمت عمل محبة بلا غرض دي خلاص راحت السماء لا سوس يقرب منها ولا صدق ولا حرامية مع الحرامية في الدنيا طبعا كلكم بتسمعوا قصص واحد يفضل 20 سنة يحوش ويجي في خبطة واحدة يضيع كل اللي تعب فيه أو يجي واحد يضحك عليه ويسرقه تبص تلاقي إنها يعني تغيظ عاش كل دنيته عشان حاجة معينة ووقع في لحظة واحدة كل اللي عاش له ده انهار في لحظات كأن الشيطان سوري يعني في اللي هقوله كده بيطلع له لسانه يعني بجد بحس بكده الشيطان بيطلع لسانه لكل اللي ايه لهاهم بالدنيا ولهاهم بالفلوس ويجي في لحظة يذلهم يقول لهم مش انتوا كنتوا عايشين عشان ده كله هتفرجوا بقى فالمسيح له المجد بيقول لنا ما تبقوش مغفلين لا تكنزوا على الأرض يا إما في سوس يا إما في صدى يا إما في حرامية فكده كده يا هتتسرق يا هتبوظ الحكاية ولو ما اتسرقتش النهارده هتتسرق بكرة ولو ما باظتش النهارده هتبوظ بكرة مش معنى كده مش هناكل ونشرب لا مش دي القضية انتوا فاهمين طبعا مقصود بيها انت ماشي في اتجاه ايه بتحوش ايه مشغول بايه ايه اللي شغلك قلبك فين اكنزوا لكم كنوزا في السماء بعد ما قال لنا الصدقة ازاي والصوم ازاي والصلاة ازاي قال لنا الكنوز تبقى في السماء يبقى ايه الكنوز هم دول فاهمين ببساطة لما يقول اكنزوا واحد يقول يعني اكنز في السماء يعني اعمل ايه ما هو اللي قاله لك اللي لسه قاله من شوية ده ما هو انت لما تعمل صوم في الخفاء منك لربنا يبقى بتحوش في السماء تكنس في السماء لما بتعمل اعمال رحمة يبقى بتكنس في السماء لما بتصلي صلوات طويلة وتقفل مخدعك وتقعد مع ربنا كتير كل ده كنز في السماء ما هو ده في عرف الدنيا تضيع وقت مش كده يجي واحد يقول لك ايه يا عم طول النهار صلاة ولا ايه طول النهار كنايس ايه الخدمة يعني مش وراك آه، شغل وراك عيال وراك وكأن اللي بنعمله ده في الخدمة وفي الصلاة وفي تضييع وقت في عرف الناس كده بينما في عرف المسيح اللي الناس بتعمله في الدنيا تضييع وقت فاهمين الانشغال الزيادة بالماديات هو ده اللي تضييع وقت ومتأكد المسيح انه لازم الشيطان هيطلع لهم لسان ففرق كبير قوي بين واحد بيفكر بطريقة سماوية وواحد بيفكر بطريقة أرضية المفروض انك تتنقل النقلة دي يعني هي دي التوبة بقى التوبة ان انا بغير اتجاه حياتي مش معنى ان انا غيرت اتجاه حياتي ان انا مش هقع لا هقع وهغلط لكن وانا ماشي في السكة دي اتجاهي بقى السما مش الارض كده ساعتها يبقى ماشي صح هيجي لي في وقت هضعف وهفكر في القرش وبعدين اقول له بعدين ما انا اتفقت خلاص القرش مش مش هو الهدف يجي يجي ما يجيش ما يجيش هرجع تاني اظبط نفسي عشان امشي في السكه صح عشان ما اطلعش بره السكه وهكذا اكنزوا كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدى وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون زي اللي حضر معانا بطرس الاولى يقول ايه لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لاجلكم اهو الميراث ده احنا بنشارك في اعداده صحيح اللي بيعمله ربنا في السماء الميراث السماوي ده بيحضروا لينا احنا تصور ان احنا بنحضره معاه شوية الصوم والصلاة والصدقة والحاجات دي حياتنا الروحية دي هي اللي بتورثنا السم هي اللي بتحوش لنا في السم عشان كده في لغة الكتاب في أغنياء بالروح زي ما في الدنيا في ناس أغنياء وناس فقراء وبتتحسب بالأرقام ده غني لأنه عنده كذا صفر في البنك كلها أصفار في الآخر فالروحيات كده في واحد غني فيما لله الكتاب يقول كده غنيا فيما لله يعني في أمور ربنا ده غني أمور ربنا ده أقول زي ما أنت عاوز بقى غني بالكتاب المقدس أه في واحد غني بالإنجيل حتى المسيح نفسه في آخر موعظة على الجبل هيقول كل كاتب متعلم يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء يعني اللي حافظ اللي منكم بيحفظ كتير في الإنجيل ده بيبقى غني غني بكلمة ربنا والغني بكلمة ربنا يوزن في السماء لكن اللي داخل معاه كام صفر يقولوا له ما عندناش العملة دي مش عندنا في السماء خالص طب عندي علم كتير يقولوا له علم ايه علمك ده خلوه لك للدنيا طب عندي مركز كبير في الدنيا كل دي حاجات ما ما تديش غنى قدام ربنا اللي غني بأعمال المحبة مثلا يعمل خير كتير قوي يحب الناس قوي طب ده غنى عند ربنا اللي غني بالتواضع متواضع جدا ده غنى يعني الفضائل غنى والنسكيات غنى والصلوات غنى والأصوام غنى والكتاب غنى كل دي مجالات انك تبقى غني فهل انت بتفكر بالطريقة دي ما هو اي واحد في الدنيا بيبص على الغني عاوز يبقى زيه طب انت بتبص على الغني الروحي ما هو اللي يكنس في السماء هيبص مين اغنى في السماء فيقول يا سلام رجرجس ده ملياردير يعني غني جدا طبعا سبع سنين بيتبهدل عشان المسيح غني قوي غني قوي العذراء طبعا اغنى واحد الغنى الروحي شد طب ما تمشي في السكة دي شوف دول بيختنوا ازاي وخليك بزنس مان شاطر لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا دي ممكن تقسنا يعني دي ممكن تنفع مقياس فين كنزك عاوز تعرف انت بتحوش في الدنيا ولا في السماء اسأل قلبك قلبك يقول لك لأنه حيث يكون كنزك يكون قلبك يعني ايه يعني ازاي تقيس انت قد ايه بتحوش للدنيا او قد ايه بتحوش للسماء اقول لك شوية امثلة بس ما تزعلوش مني في ناس بتزعل من الكلام الناشف تزعل لما صلوة تروح منك ولا صفقة تروح منك بانت ها خسارة ما لحقتش القداس ولا خسارة الصفقة راحت فاهمنا دي تبين على طول مثلا يبان على طول قلبك فين تفرح لما تحضر اجتماع روحي وتاخد تدريب لحياتك وتطلع كده مستفيد روحيا ولا لما شهادة المليونير تجيب لك دفعت 100 جنيه خدت 10000 ها فاهمين الفكرة فرحك بإيه أكتر يكشفك يقول لك على طول قلبك فين أكتر تفرح وانت راجع من الخدمة وانت تعبت وعرقت وعدمت ولا تفرح من مشوار اتفقت فيه على رقم كويس هتكسب منه او راجع من شغلك جيبك مليان فرحان بأنهي اكتر كل دي مقاييس تقولك حيث يكون كنزك يكون قلبك تكشف الواحد فينا لما تجيلك هدية غالية ولا لما يجيلك كتاب روحي عارف انك هتستفيد منه او تسمع وعظة تحس انها فرقت معاك او تحضر مؤتمر تحس انك انت انت عشت روحية انهي تفرحك اكتر لدرجة الكتاب يقول كلمة غريبة جدا في سفر الحكيم الامثال يقول الكاره الهدايا يعيش الكاره الهدايا يعيش كاره الهدايا يعني الانسان الروحاني يكره الهدية يكره الهدية الارضية ليه لان قلبه في السم فحرص ان الهدية دي بتشده للدنيا واخدين بالكم ما الهدية دي ياما ضيعت ناس وبعدها كمان يقول المبغض صفق الأيدي مطمئن المبغض صفق الأيدي مطمئن يعني اللي بيكره التسقيف يعيش في أمان طب ده كل الناس بتحب التسقيف ليه القلب في الأرض لكن اللي قلبه في السماء يكره الناس تسقف له عاوز السماء هي اللي تقول مش الأرض لكن لو الأرض سقفت يبقى استوفوا أجرهم فاهمين المعاني دي حيث يكون كنزك يكون قلبك أيضا سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيا وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما الكلام ده كله في أول أسبوع في الصيام خلي بالكم فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون واحد يقول يعني في عين وفي ودن وفي لسان وفي دماغ وفي قلب وفي ايدين وعز على الجبل ما اختارتش غير العين اللي المسيح يركز عليها عمل عليها كده موضوع باراجراف خاص العين دي مفتاح لحاجات كتيرة جدا لأنه هنا قال القلب والقلب ده ما تعرفش توزنه كويس لأنه مستخبي جوه القلب مدخله العين ومخرجه اللسان خلي بالكم الكلمة دي مدخل القلب العين العين وبقية الحواس بس العين أهمهم ومخرج القلب اللسان بمعنى واحد عينه شافت حاجة اشتهاها فكر فيها وانشغل بيها اتعلق بيها وبقى مستنيها بيتكلم عليها كتير من فمك ودينك ليه مشغول بالدنيا زيادة ماشي العين هي اللي تبتدي لأن العين كل الشهوات تبدأ بالعين عادة يعني شهوة الماديات تبدأ بالعين شهوة الفلوس وشهوة المقتنيات بالعين شهوة العظمة الأنا عين برضه تبتدي بالعين الواحد بيبص المنظر عاوز يبقى منظر كبير شهوات الجسد تبدأ بالعين ولسه قايل لنا انه من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها فأتاري العين فعلا ربنا فاهم ان دي مدخل كل حاجة طبعا الودن مدخل برضه لكن العين اخطر عادة يعني فقال لنا سراج الجسد العين يعني انت كبني ادم كده اهم مدخل تحرسه عينك هو ده النور بتاعك وحتى كلمة العين نور دي يعني درجة في الامثال لو عينك دي بسيطة جسمك كله يكو يكون نيرا تعالوا نحط لها شوية تطبيقات وإن كانت عينك شريرة جسمك كله يكون مظلم كلكم عارفين الحاجات دي إنه الإنسان اللي عينه مشغولة بالماديات بالفاترينات بالمقتنيات عقله مشغول في الحاجات دي كتير جسمه بيتعب لحساب الحاجات دي فتلاقوا جسمه مظلم يعني ايه ما يقفش وقفة صلاة كويسة لكن يتعب ويتذل في شغله عشان يكسب الحاجة اللي كانت عينه شافتها يوصل للي عاوزه فجسده أصبح مظلم شهوة الجسد تبان قوي لو العين مظلمة لو العين شريرة بتشوف مناظر شريرة المخ ده يبوظ يحوش الأفكار الردية الجسم كله ينفعل انفعالات ردية شهوانية الحكاية كلها أساسها إيه عين إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا فنقاوة الجسم كله أو الإنسان كله تبدأ بنقاوة عينه كل ما كانت العين بسيطة القلب يبقى بسيط والمخ يبقى بسيط والجسم يبقى بسيط فيبقى منور يعني عارفين القديسين اللي أجسادهم دي مثلا بتبقى يعني وبناخد بركة أجسادهم دول كانوا أنقياء زي الأطفال وصلوا لكده ليه؟ عينيهم بقت بسيطة جدا لدرجة واحد منهم واحد يعني راح لأبوه الروحي وكان بدأت حرب الكبرياء جواه فقال له أبونا أنا يعني وصلت إلى درجة عالية من درجات الكمال يعني فأبوه الروحي طبعا أول ما سمع الكلمتين دول اتخض لأنه طلع بره المساكين بالروح فقال له طب قول لي لما تشوف لما تمشي في الصحراء تقدر تفرق الرملة العادية من الذهب المنطور لو ذهب على الأرض قال له طبعا يا أبونا أفرق الرملة من الذهب بس ما اشتهيش الذهب قال له طيب لو شفت امرأة ورجل تقدر تفرق ان دي امرأة وده رجل قال له طبعا لكن ما اشتهيش المرأة قال له يا ابني لسالك كتير هو طبعا كان عاوز يعلمه التواضع فقالوا لسالك كتير فبتوصل معاهم بالنقاوة انه لا يميز الامور الارضية مش مركز فيها خالص من كتر تركيزه في السماويات طبعا دي كانت حاجة عالية عشان يخليه يتضع شوية لكن المقصود بيه طريق النقاوة ده طريق مفتوح العين البسيطة عارفين زي ايه لما تيجي طفل مثلا تجيب له شوكولاتة ولا آه، باكو كده كام ألف لو هو صغير قوي طبعا ياخد الشوكولاتة تبقى انت مستغاظ منه وهت... هتقطع ايده يعني صدقني ده عينه بسيطة حبيبي عينه بسيطة هو ما يعرفش قيمة الكلام الفاضي ده ملوش قيمة عنده هو ببساطة شايف كده سوري لو طفل بريء طفل صغير شاف منظر يعني مش حلو ما بيعصرش ليه الدنيا بالنسبة له كلها بسيطة جدا لأن عينه بسيطة وجسمه بسيط وقلبه بسيط فهنا المسيح لو المجد بيدخلنا على طريق البساطة من أول حراسة العين فقال لنا سراج الجسد هو العين عشان كده أخطر حاجة احمي عينك في الصوم احمي عينك من انها تبص على التلفزيون كتير وعلى الفاترينات وعلى المقتنيات وعلى الشهوات وعلى العظمة الأرضية الحاجات دي كلها لما تملى عينك تتعب جسدك وتعطلك عن البساطة والنقاوة لكن لما تكون عينك بسيطة العين البسيطة دي زي ايه العين التائبة اللي تقف متذللة قدام ربنا دي عين بسيطة طبعا العين اللي اللي مشغولة بكلمة ربنا عين بتنضف تتنقى من كتر ما يقرأ كلام ربنا عينه تتنقى فطبعا جسده يكون نيرا العين اللي تبحث عن المسيح في كل وقت يعني كل غلبان يشوف فيه المسيح الطبيعة الجميلة يشوف فيها المسيح كل موقف في يومه يحس ان المسيح قدامه العين دي اللي عمالة تدور فين المسيح دي عين بسيطة العين اللي تقعد تتأمل في الطبيعة النقية دي عين بسيطة إذا في حاجات إيجابية كمان للعين مش كله سلبيات عشان كده الآباء اللي بيعيشوا في الصحراء مثلا بالسنين وكده عينهم بتبقى بسيطة من كتر الاتساع اللي شايفينه وما بيشوفوش شهوات ومقتنيات بتبقى عينيهم هادية فقلبهم هادي فحياتهم وأجسادهم هادية ما فيهاش الحروب بتاعتنا العنيفة دي سراج الجسد هو العين إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا وإن كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون يعني إيه دي يعني إن كانت العين اللي هي النور اللي في أساسي في حياتك ضلم يبقى ال- جسدك بقى كحل يعني بقت ضلمة كحل ليه؟ لأن النور اللي عندك بقى ضلمة عينك اللي المفروض تشوف المسيح وتشوف عمله وتشوف الخير وتحب كلامه ظلمت بقت كل اللي بتشوفه غلط يبقى الضلمة الداخلية دي بقت ايه بقت صفيحة زبالة واخدين بالكم فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون واضحة الفكرة طبعا دي تساعدنا جدا في جهادنا ان الواحد من اخطر الحاجات ومن اهم الحاجات انه يحمي عينه يحمي عينه يهرب معلمنا بطرس يقول كلمة جميلة عن لوط يقول كان البار بالنظر والسمع يعذب نفسه البار كل يوم بأفعالهم الأثيم ايه اللي معذبك يا لوط انت قاعد في سدوم وعمورة واخترت الارض اللي كلها خضرة وعملت اللي انت عاوزه بيتعذب يوميا ايه اللي معذبه عينيه وودانه كل كلمة ردية يبقى بيتع- بتعذبه وكل نظرة شريرة بتعذبه ليه لأنه إنسان بيحاول يبقى روحاني هو اختار غلط وخلص كما بنار لكن أهو عم متعذب من النظر ومن السمع لأنه بار حسب بارا لأنه متعذب في واحد متكيف الحاجات دي لكن الإنسان الروحي لو شاف منظر وحش يوجعه يضايقه يعذبه يعني لما تقول فلان ده عينه بسيطة مش بس ما فيهاش شهوات عينه بسيطة يعني ما ما بتشوفش الغلط يعني في حد بيغلط قصاده ما شافش ما خدش باله بينما كل الناس خدت بالها عي- عينيها مش بسيطة والعين اللي عكس العين البسيطة يبقى ما فيش غلط وتشوفه غلط فاهمين اللي عينه مكلكعة اللي عينه مليانة عقد مليانة شهوات مليانة كراهية يبقى واحد بيتشغ- بيتصرف ببساطة وتشوفه غلط والعين البسيطة يبقى واحد ممكن يكون بيغلط بس انت ما شفتش غلط لأن عينك بسيطة وطبعا ده يخلي الجسد نير ليه؟ لأن الشخص اللي ما بيشوفش أخطاء الناس مخه هادي وقلبه هادي فلما يصلي يعرف يصلي لكن العين اللي عمالة ترصد أخطاء الناس والمخ يحوش والقلب ينفعل يجي يصلي خلاص زبالة جوه مش عارف يصلي فالعين البسيطة مش بس العين الخالية من الشهوات كمان العين ال- ال- اللي فيها حب للناس وما فيهاش إدام وده طبعا يحتاج جهاد خلي بالكم يعني جهاد العين ده موضوع طويل ازاي تحرس عينك زي ما مثلا الكتاب يقول آه، آه، عهدا قطعت لعيناي كان أيوب يقول كده لا أتطلع في عذراء يعني مانع عينيه إنه يبص لأي واحدة عشان ما يعصرش ده, ده تقوى نوع من التقوى آه، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين يبقى صح ستة قال لنا الصوم والصلاة والصدقة والصلاة الربانية وبعدين قال لنا كل ده يوصل لإيه تكنس في السماء وتبطل تنشغل بالأرض وعشان تحافظ على نقاوتك انشغل بعينك هو ده المفتاح بتاع الموضوع ولأن العين أكتر حاجة بتشدها عادة المال والمقتنيات والماديات قال لنا الآتي لا يقدر أحد أن يخدم سيدي لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال يعني اللي له رئيسين لازم في واحد أهم وأحيانا كمان يكون في واحد بيحب واحد بيكرهه واحد بيسمع له والتاني بيتخطاه بيضحك عليه فما ينفعش ربنا بيقول لنا ما ينفعش يبقى ليك رئيسين ربنا والفلوس لازم هيط- هتطلع بواحد في الآخر لا لا يقدر أحد أن يخدم سيدين أغلب الناس على فكرة مش موافقة على كلام المسيح في الحتة دي اغلب الناس تقول له لا ليه انا هخدم سيدين هخدم هخدمك يا رب واخدم المال فربنا اللي عارف اخرها يقول مش هينفع مش هينفع يبقى قلبك في الفلوس قوي وقلبك مع ربنا مش هتيجي لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر او يلازم الواحد ويحتقر الاخر يعني ربنا عاوزك تحب وتحتقر الفلوس توصل لكده يعني عاوزك تبغض الآخر لأنه ده إله تاني عارفين دي بالظبط زي لا تكن لك آلهة أخرى أمامي بتاعت العهد القديم لأني أنا إله غيور غيور يعني بغير الحتة دي زي الجواز بالظبط ما فيش راجل يقبل إن مراته آه، ترتبط بإنسان تاني أو ست تقبل إن جوزها يرتبط بواحد تاني ده نوع من الارتباط فانت مرتبط بربنا ما ينفعش ترتبط بالفلوس لو ارتبطت بالفلوس يبقى بتخون ربنا يبقى ليك اله اخر غير ربنا ايا كان بقى الاله ده آه، فيلا في الساحل الشمالي ولا دولار ولا حساب في البنك ولا بزنس ولا ما هو ممكن ياخد اشكال كتير قوي بس طول ما هو شاغلك قوي ربنا بيغير ربنا بيصعب عليه بقالك سيد غيره وبقت بتعمل كل جهادك وكل مجهودك وكل تفكيرك وكل طموحك عشان توصل له او ترضيه طب ما عملتش ده كله ليه ربنا ده ارضاء ربنا اسهل من ارضاء الفلوس صدقوني ارضاء ربنا اسهل من ارضاء شهوة الطمع شهوة الطمع دي لا يمكن تشبع العين لا تمتلئ من النظر يقول كده الكتاب مهما حطيت فيها ما تشبعش ابدا بينما انت لما تدي لربنا شويه تلاقي نفسك شبعت مجرد تقعد مع ربنا قعدتين حلوين كده تلاقي نفسك فرحان ومبسوط و- وشبعان وربنا بيديك فوق طاقتك تقول له كفايه يا رب انا مش بقيت بدلدق يعني مش ما زادت الحكايه عن حجمها لكن الشبع ده ما تلاقيهوش في الدنيا ابدا لا تقدرون ان تخدموا الله والمال يبقى فكره خدمه كمان الفلوس يعني ايه خدمه الفلوس يعني فعلا الناس اغلبها عايش بيخدم الفلوس يعني بيشتغل عشان يجيب فلوس فكأنه بيخدم القرش مش بيخلي القرش يخدمه هو الطبيعي ان القرش يخدمك فالقرش ده عبد يناسبه يعني ما ينفعش تحترمه زيادة واخدين بالكم هو انت تحترم السيد زيادة لكن العبد في الطبيعي مش محترم قوي يعني فلو الس- ال- ال- القرش عبد عندك يبقى طبيعي ممكن تحتقره او تستهين بيه ما يفرقش معاك لكن لو سيد يبقى بتعمل له 100 حساب فتبان برضه في سلوكيات كتير قوي تبان بمدى حرصك على القرش في تعاملاتك مع الناس بيفرق فلان ده معاه كام هتعامله ازاي كل دي تبينك انت برضو الفلوس حجمها ايه عندك بتخدم الفلوس قد ايه طبعا ساعات الغني او المثقف له طريقة في الكلام غير الغلبان لكن احترامك هل بتحترم ده زي ما بتحترم ده ولا لا لا تقدرون ان تخدموا الله والمال نفسنا نوصل الى حتة احتقار الفلوس مرة سمعتها من واحد الحقيقة تقي قال انا بكره الفلوس كانت غريبة عليا يعني بس عجبتني ما هو قال لي شوف لما تشوف الفلوس خربت كام بيت وضيعت عمر كام واحد وضيعت أبدية كام مليون بشر ووقعت الناس في كذب وغش وأذية وسرقة وقضية و... كل ده الفلوس فالمفروض نحتقرها المفروض نكرهها لأن القرش اللي في جيبك ده تسبب في ان واحد يتسجن وواحد يكذب وواحد يسرق يعني مادة مادة الظلم في الدنيا هي الفلوس فاحنا الحقيقة بنحترمها زيادة عن اللزوم مطلوب ان احنا بتعبير المسيح تلازم الواحد وتحتقر الاخر يعني تلازم الله وتحتقر الفلوس عشان كده تاخدوا بالكم ربنا يسوع المسيح وقت خدمته كان ماشي بجلابية فاضية مش لانه معاه كريدت كارد لانه كان بيحتقر الفلوس حتى لما طلبوا الجزية وهو فقير كانت رخيصة قوي قال له بطرس خد السنارة وروح ارميها وهتلاقي سمكة افتحها طلع وادفع عني وعنك معنى كده معكش دينارين يا رب في جيبك يعني مش معقول قاعد سايح كده ماشي من بلد لبلد مش عارف هتنام فين معكش حاجة تكفيك يومك حتى لا معهوش بتوصل لكده لدرجة بعض الآباء آه يعني مش عاوز اقول لكم حاجات مسكيات عالية يعني لكن بعض الاباء كان يقول لك ما تدخلش القلاية بقرش يعني ما يدخلش قلايته ب- بفلوس خالص يرم- يحطها بر يسيبها بر يعتبر القرش ده هيدنس القلاية يعني حاجة تبعده عن ربنا ها؟ طبعا يعني هي فيها ز- زيادة يعني انا مش بتكلم لكن انا بوريكم ها اه ك- لانه عارف ضررها عارف انه شهوة المال محبة المال اصل لكل الشرور فعلا لو لقيته اغلب الشرور اللي في الدنيا كل الشرور ليها علاقة بالفلوس فبالتالي يليق بنا ان نحتقر المال هنستخدمه هنستخدمه لكن ما نسيبوش يستخدمنا هي دي الفرق استخدم الفلوس زي ما انت عاوز بس مش هي اللي تستخدمك مش هي اللي تحركك حاسب من دي مش التحويش هو اللي يسرق عقلك وتفكيرك حتى لو محوش ماشي ابونا ابراهيم كان محوش كان غني جدا اغنى من اي واحد فيكم بدون فصال ابونا ابراهيم في زمنه كان اغنى واحد ايوب كان كده برضه غني جدا يعني الارض مش سايعه غناه لكن بيتصرف كانسان ما حلتوش حاجه ما بناش بيت قاعد في خيمه لأن ربنا قال له خليك غريب ولما شاف شخص غريب جري عليه وقال له لازم أضيفك وقف يخدم عليه وصار اللي ذبحت بنفسها واقف تطبخ وعندها جمهور من الخدامين مفيش مشاكل قلب متواضع بسيط فرحان وطلع طبعا ربنا هو اللي زاره الزيارة دي ليه؟ هو لو غني كان قاعد رجل على رجل واحتقر أي واحد غريب معدي طبيعي يعني سلوك بقى الفلوس هو ما عندوش الحاجات دي خالص هو إنسان بسيط قاعد على باب خيمته يعني لو عديت عليه تديله ربع جنيه ويطلع اللي قاعد ده ي- يصرف على 100 بيت لكن أبونا إبراهيم مش على باله عنده كتير قوي وعنده خير كتير بس الب- الخير ده مش مشغول بيه قلبه مش فيه هي المهمة قلبه قلبه مش فيه خالص وأيوب لما حصل له المشكلة بتاعته قال الرب أعطى الرب وأخذ ماشي كان جبار يعني ان كله من خير ربنا يوم ما ياخده في لحظه خلاص وماله انا عملت ايه ما هو اللي اداه هو اللي خد جب... ايمان جبار يعني ايمان قوي صحيح ان الواحد ما يبقاش القرش خالص معطله عن ربنا فمش القرش هو المشكله هو احترامه زياده او تقديره زياده او خدمته زياده او الخضوع له مره واحد رسم صوره جميله جدا رسم دولار كبير كده ورسم كل العالم بيسجد قدام الدولار هي فعلا كده صدقوني هي كده أغلب الدنيا بتعمل كده يعني بتقدم واجب الطاعة والولاء والبذل والدولار يط- يطلب منك تسهر أسهر يطلب منك آه، تجاهد أجاهد يطلب منك تجوع أجوع وربنا يطلب منك شوية صوم وشوية صلاة يقول له لا معلش خلينا نشوف بس الصحة والقولون والحاجات دي وبعدين نتفاهم لا تقدرون أن تخدموا الله والمال لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام كلام ربنا يسوع سهل جدا وعميق جدا لو الواحد فهمها هيحسها مناسبة أكتر من اللي هو فيه يعني وصايا ربنا تناسبنا أكتر جدا من العيشة اللي احنا احنا عايشينها يعني لو عشت الكلام ده هتبقى فرحان وسعيد أكتر جدا من حالك وانت مش عايشه وبالتالي مش صعب ده هو الصعب انك ما تعيشش الكلام ده يعني الصعب هو الحالة اللي احنا فيها ان احنا مشغولين بالدنيا ازيد من ما يجب اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون يعني ما تهتمش زيادة هتاكل ايه وتشرب ايه لان تلاحظ ان حجة كل الناس في البحث عن الفلوس ايه اكل العيش والناس بتاكل آه، يا ريته عيش عادي يعني انواع واشكال يقول لك اكل العيش عيش ايه ده في ناس عندها في البنك ياكل العالم كله عيش برضه يقول لك اكل العيش لا الحكايه مش اكل العيش الحكايه فيها طمع الحكايه فيها مشغوليه بالقرش زياده مش دايما حاجه دي حقيقيه ما تهتموش هتاكلوا ايه وده بقى منهج الصوم برضه عشان كده في الاسبوع الاولاني وحش قوي ان واحد يجي في الصوم يقعد يفكر هاكل إيه النهارده ده ده في الصوم بالذات ما تفكرش هتاكل ايه ده المفروض طول حياتك تاكل اللي تلاقيه خلاص بالاخص في الصوم ما تجيش فكره الاكل دي في دماغك لما هتبتدي تاكل كل اللي تشوفه خلاص ويكون يعني بقدر الامكان خفيف عشان تعرف تصلي اللي هي فكره الاكل النباتي هذه فكرتها ببساطه لكن واحد في الصيام يقعد يطبخ اكل حلو عشان يستطعمه عشان الدنيا صيام عشان خرجنا خالص من روح الصوم ولا لأجسادكم بما تلبسون برضو الانشغال الزيادة باللبس والموضة ضد وصية ربنا تزعلوش من الكلام ده لأن في وصية واضحة بتقول لا تهتموا لأجسادكم بما تلبسون كلنا لازم هنلبس لكن الاهتمام بما تلبسه يكسر وصية ربنا فلما تبقى آه، الستات والبنات بالذات مشغولين جدا- زيادة قوي بالموضة ويقعدوا قدام المراية بالساعات ده ضد كلام ربنا لان ده بيخلي انا عندي بنت في الاعتراف تقول لي انا ما اقدرش ما البسش الحاجات دي. يا بنتي لبسك مش مناسب يعني حتى المعترفين اللي قاعدين بره شايفين منظرك مش واحده جايه تعترف إيه، وال- وانت لما تمشي في الشارع كده الناس تعصر تقول لي بس ما اقدرش ما البسش كده كل البنات دلوقتي بيلبسوا كده انا مالي بكل البنات وكل البنات صح شوفوا قد كده العالم معصر على اولادنا انه ما- مش قادره مش قادره تقاوم تيار انه كله لابس ضيق كله لابس كذا ف طب ما هو ده الع- ده الحكايه عكس كده خالص لا تهتموا لاجسادكم بما تلبسون اليست الحياه افضل من الطعام مش الحياه نفسها في جا- في ذاتها أح- اهم كتير قوي من الاكل اللي هتاكله بمعنى احنا بنعيش عشان ناكل ولا بناكل عشان نعيش المفروض ناكل عشان نعيش لان الحياة اهم لكن اغلب الناس عايشة عشان تاكل لان الاكل اهم واضحة الفلسفة بتاعت ربنا يسوع فبيقول اليست الحياة افضل من الطعام يبقى تاكل عشان تعيش يبقى تاكل اي حاجة بدل المهم تعيش تعيش تعيش فرحان بربنا تعيش تعمل خير تعيش مستني السماء الحياة في ذاتها اهم والاكل هو اكل حاجة اي حاجة تاكل اي حاجه لكن اذا كنت عايش عشان تنوع في الاكل و- وتتلذذ بالاكل يبقى انت عايش عشان تاكل يبقى اصبح الاكل اهم من الحياه واليس الجسد افضل من اللباس بمعنى ايه كونك انت كانسان انت محدش يقدر يعملك ده اللي عاملك ربنا وعاملك بفن آه، يعني رائع جدا قيمه الانسان ك ف... ف... لو انت حاولت تعمله م... مليارات الدولار ما تعملش انسان تجاوزا لو كان في انسان ممكن يتعمل الخليه الواحده اللي في جسمك وجسمي دي دي يعني آه، اكبر من ع- من 100 كمبيوتر خليه واحده ما تشوفهاش بعينك فالجسد ده اللي احنا شايلينه ده غالي جدا حاجة غالية وحلوة واحد جاب له كفر بلاستيك بعشرة جنيه والتاني جاب له كفر مش عارف مثلا أي كا- حاجة يعني بتلاتين جنيه فالتاني بيت- بيتمنظر على الأولاني إن الكفر بتاعه أجمل وأجمل كفر إيه يا ابني ده كمبيوتر وده كمبيوتر يعني الموضوع بص تحت الكفر ده أهم كتير قوي ده جسد ثمين جدا قيمته حتى في إبداعه ملهاش تمن وقيمته في عرف الله تساوي دم المسيح نفسه يعني كل جسد إنسان ده المسيح يدفع دمه فيه تقوم أنت تقول لي اللبس يفرق يوزن بين واحد والتاني لبس إيه طب ما المسيح جه لب- لبس مبهدل في الدنيا لأن اللبس مش مهم فلماذا تهتمون بالبواقي يعني دي حاجات كلها آه، سطحية جدا مش المفروض الواحد ينشغل بالسطحيات ويجيب يسيب الأصل أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس يبقى كل ما تيجي تا- تاكل افتكر كده أن الحياة أهم من الأكل وكل ما تيجي تلبس افتكر أن جسدك أهم جدا من اللي هتلبسه فمش ال- مش اللبس اللي هيديك قيمة قدام ربنا مش اللبس اللي هيديك قيمة صدقني قدام الناس كمان لكن أنت كإنسان أهم جدا من أي لبس وأهم جدا من أي أكل انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحري أفضل منها مشكلتنا بقى في موضوع القلق إن الناس بتقلق فبتبتدي تحوش عشان بكرة تضمن إنها تاكل وتلبس فربنا بيقول إذا كنت خايف من بكرة عشان تاكل وتلبس أقولها لك بطريقة بسيطة أوي أنت بتفكر وبتفهم أحسن 100 مرة من العصفورة طب إيه رأيك في العصفورة لا بتزرع ولا بتقش اللي زرعته ولا بتخزن وتحوش في البنك لكن أبوكم السماوي يقوتها يعني مفيش عصفورة مش هتلاقي أكل ألستم أنتم بالحرية أفضل منها كلام مريح جدا يعني العصفورة دي إمكانياتك إيه وإمكانيات العصفورة إيه طبعا أنت أكتر كتير جدا طب إيه رأيك العصفورة دي اللي لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتخزن بتلاقي تاكل لأن أبوكم مش أبوها أبوكم أنتوا يقتها طب ولاده بقى ألستم أنتم بالحرية أفضل منها كل ما تشوف عصفورة افتكر المعنى ده أنا شخصيا من الناس اللي أحب أشوف العصافير لأن دايما الآية دي ترن في وداني ألستم أنتم بالحرية أفضل منها كل عصفورة طايرة مبسوطة بتزقزق مش عايلة هم أي حاجة في الدنيا هتاكل وهتلاقي أكلها يا ريت الواحد فينا زي ما قال داود يا ليت لي جناحا فأطير وأستريح يعني الواحد يبقى خفيف كده مفيش حاجة فارقة معاه لكن احنا مكبلين بقلق لا معنى له صدقوني مف- مفيش أي منطق ورا القلق بتاعنا إذا كان ربنا ده أبونا بيعول الكائنات اللي ملهاش قيمة جنبنا وبيعولها من مجاميعه نقوم احنا نهتم بأكلنا وشربنا من منكم إذا اهتم طب يا سيدي اهتم ماشي فكر وحوش وخزن وازرع واحصد وجمع في مخازن إذا اهتميت هتعمل إيه زيادة من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا يعني لو كلت أكل حلو هتطول متر ما أنت هتاكل أكل حلو بطنك ممكن توجعك برضه يعني لو ما اهتمتش وده الأفضل ربنا لازم هيعولك ولو اهتميت هتنشغل عن ربنا ومش هتكسب حاجة بالاهتمام ده لن تزيد على قامتك شيء فاهمين المعنى يعني اهتمامنا بالأمور دي ما بيزودش يعني بتعول الهم بتعول الهم بس الحكاية كانت ممكن تمشي زي ما هي وأحسن من غير ما تعول الهم يعني عمر ما عولان الهم فاد الإنسان في شيء مش ممكن غالبا بيعطله هنا الاهتمام مش مقصود بيه درجة الاهتمام الطبيعي لا اصل تروح الستات ما تطبخش بعد كده تبقى مشكلة لا العولان الهم الاهتمام يعني الاهتمام الزائد يعني انك الحاجات دي تشغلك عن ربنا تشغلك عن ربنا ليه دي حاجات كلها سطحية جدا هامشية يعني مش هي اساس الحياة عشان تعطل نفسك بيها عن ربنا ولماذا تهتمون باللبس تأملوا زنابق الحقل زنابق الحقل اللي هي زي الورد اللي بيطلع كده او العشب اللي بيطلع آه، لوحده يعني في البلاد دي بيبقى فيه مطر فاللي سافر منكم بلاد فيها مطر كتير وكده تلاقوا الدنيا خضرة جميلة قوي لوحدها ما حدش زرعها وممكن تطلع شوية ورد وحاجات ملونة جميلة جدا ما حدش زرعها فهو بيقولوا اتفرجوا على الحاجات دي لماذا تهتمون باللبس تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل وهم كانوا لما يعملوا اللبس يغزلوه وينسجوه فيسهروا عشان يعملوه ويلونوه شغلانة كبيرة قوي اللي هم شايفين شوية الورد دول لونهم جميل ازاي ده يؤكد ان المسيح لو المجد يحب الطبيعة جدا وبيشجعنا نحب الطبيعة و... و... وفي جمال في الطبيعة جمال إلهي لازم نتعامل معاه حلو قوي انك تقف قدام ورد وقدام سماء وقدام شجر وقدام طيور وتتأمل لأن كل دي حاجات جميلة والمسيح بيدينا منها دروس كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل لكن أقول لكم لا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منهم يعني الوردة دي اللي طالعة لوحدها دي اللي ألوانها فنية جدا وراقية جدا سليمان أغنى إنسان على مستوى التاريخ تقريبا على مستوى التاريخ بدون مبالغة ما كانش يقدر يلبس في جمال الوردة دي اللي هي طالعة ما كلفتش حاجة يعني ما تعبتش وما عملتش حاجة واخدين بالكم من البساطة اللي بيتكلم بيها ربنا يسوع أو أغنى إنسان لما لبس يمكن يمكن جلابية سليمان دي مثلا بسعر النهاردة تلاقيها مثلا بمليون جنيه مثلا كلها ذهب مثلا حط أي حاجة لكن مش هتبقى في جمال الوردة أم بلاش اللي طالعة لوحدها في الطبيعة ويقول بعد كده فإن كان عشب الحقل الورد ده الذي يوجد اليوم ويطرح غادا غدا في النار هو كانوا ايه لما يدبل يجي المزارع يقشه التنور ده عبارة عن حفر يحطوا فيها الزبالة ويولعوا فيها فاهمين ازاي فلما الدنيا تدبل وتقع هو الوردة بتقعد لها كام يوم وخلاص وتدبل وتقع فلما تدبل يقشوها ويرموها في النار مع الجمال اللي كانت فيه فاهمين فإن كان عزب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا غدا في التنور يل يعني يلبسه الله هكذا يعني في الآخر مصيره إيه ولا حاجة برضه هيترمي هيتحرق مع إنه كان قمة في الجمال إذا كان الجمال اللي ببلاش ده اللي أغنى من أي جمال ممكن نتعب فيه كان ربنا بيديه ببلاش وفي الآخر ما يزعلش إنه يترمي ويتحرق نقوم احنا نهتم باللبس زيادة قوي ونضيع كل تفكيرنا وعمرنا ونسيب الأبدية أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان إذا لما الواحد يهتم بالأكل والشرب واللبس زيادة يتسمى إيه قليل الإيمان يبقى سلوكه يقول درجة إيمان اللي ما ينشغلش كتير ياكل إيه ويشرب إيه ويلبس إيه يبقى إيمانه كويس شوية لأنه ما عندكش ايمان ان ربنا يشيكك ويلبسك من غير ما تعول الهم هيجي هتيجي الحكايه لوحدها طبعا دول في زمن الناس ما كانتش بتحوش في بنوك وحاجات من دي واخدين بالكم فكانوا ايمانهم اقوى من ايماننا كمان فشوفوا احنا بقى نطلع ايه في قليل الايمان دي فلا تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس لان هذه كلها تطلبها الامم سيبوا الكلام ده للناس اللي بره اللي بيصلوا يكرروا الكلام باطلا كالأمم اللي آلهتهم حجارة يا عيني فما يعرفوش ان إلههم ده بيفهم وبيحس وبيحب وبياخد باله وبيعتني ما يعرفوش الكلام ده فدول لازم ينشغلوا هم بأكلهم ما لهمش رب ينشغل لهم ما لهمش أب يعولهم فمن حقهم يعني لما تلاقي واحد غير مسيحي مشغول على أكله وشربه وفلوسه بتاع لا يلام ليه؟ لأنه ما عندوش المعاني دي ما عندوش أب يعوله ما عندوش أب يعوله لكن أنت لما تنشغل زيه لا ربنا يصعب عليه هو أنت مالكش أب فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها يعني ربنا عارف كويس أوي أنك محتاج تأكل وتشرب وتلبس وتلبس كويس وتاكل كويس كل ده هو واخد باله منه وعندك بعض الأمراض وأكلك لازم يكون بح. كل ده سهل ما يكلفوش حاجة يعني لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم يبقى من الآخر كده اطلبوا أولا ملكوت الله بره في أول الصفحة لا تكنزوا كنوزا على الأرض اكنزوا كنوزا في السماء هي نفسها اطلبوا أولا ملكوت الله وبره أولا يعني إيه يعني هيجي وقت هتضطر انك تنشغل في مشكلة في شغلك بس اوعى تاخد مكان اولا خلي اولا ملكوت الله وبره ما تخليش حاجة تاخد مكان اولا دي ابدا مهما الدنيا زنقت وقلبت واتغيرت في واحد يقول لك انا بشتغل صبح وليل عشان اتجوز مش اولا من حقك تشتغل وتتعب عشان تجيب قرش عشان تتجوز بس ثانيا اولا ملكوت الله وبره انا عندي مرض وبلف على دكاتره ومشغول اخر مشغوليه زي ما انت عاوز بس ثانيا مش اولا اولا يفضل الملكوت يشغلك لان كل ده ما ياخدش مكان اولا ابدا اولا دي لوحدها موضوع ليه تبان في اول اليوم لو انت اول ما فتحت عينك فكرت هتعمل ايه وهتاكل ايه على طول ما طلعش اولا ما مشيتش صح المفروض اول ما تفتح عينك اولا ربنا ادي حق لربنا اقعد مع ربنا ده اولا يعني لازم يبقى له المكانة الأولى في حياتك في تفكيرك لسه بحكي عن دكتور كان زميلنا زمان فبقول له عجبني قوي لما رحت له أمريكا فبقول له أنت إيه اللي جابك هنا المنطقة دي؟ هو دكتور شاطر يعني قال لي أنا قعدت مع أنا مع مراتي وجبنا خريطة أمريكا كلها وقعدنا نفكر فين أحسن كنيسة قبطية في أي ولاية أقوى كنيسة قبطية نشيطة عشان أنا ومراتي والعيال نبقى شبعانين بالكنيسة عنده فرص يشتغل في جامعات كتيرة قوي في أمريكا وجامعات أسباقها براقة يعني لأن هو متميز فقال لي لقيت إن الكنيسة دي في نظري بعد ما عملنا دراسة جدوى على كل كنيسة والكهنة اللي فيها والمدارس الأحد والشغل لقينا إن دي أحلى كنيسة نقلنا واشترينا البيت وبقيت أقدم على شغل فجالي فرص ما كنتش أحلم بيها لكن شوفوا أولا جت إزاي طبعا مفيش حد النهارده بيفكر بالطريقة دي أو قليلين اللي بيفكروا كده إنه أي واحد بقى وصل لكده هيحسبها ياخد نص مليون في السنة ولا ربع ولا تلات أرباع هي دي أرقامهم آه هو ما فكرش كده خالص هو ما فرقش الربع والتلات ارباع والاثنين هو بيفكر بطريقة تاني خالص بيفكر فين هو وبيته يبقى شبعان بربنا وبعدين البقى هيجي تزاد لكم فعلا تزاد لهم فعلا يجي له مكان ما لو كان دور ما كانش جاله فإذا فين أولا في حياتك وأنت بتاخد خطوة واحد يقول لك أفكر في الهجرة أقول لكم شوية تكات بس يعني في سر الاعتراف كده يقول لي عاوز هاجر اقول له كويس يفضل يقول حيثيات في الهجرة ومواقف والمكان اختاره ليه وانا مستني يقول لي حاجة واحدة بس ربنا فين في تفكيره ما لاقيهوش خالص او تجي لي بنت تقول لي بتقدم لي عريس اسمع متميز مبسوط غني يا بنتي فين اولا انا مستني اولا في ربنا اولا في الموضوع ولا ما فيش مش واخده بالها مش واخده بالها انه انه مش اولا فاهمين ازاي بتفكر بطريقه عاديه جدا زي اي واحده في, الش... في العالم لا مش ما ينفعش اطلبه اولا يعني اول حاجه في اي مشروع في اي خطوه ملكوت الله في اي مشروع في كل خطوه اولا ملكوت الله في اول يومك في اول شغلك الشغل ده هيقربك ولا يبعدك عن ربنا اولا قبل المرتب والظروف والمكان وبعده عن البيت اولا هيقربك ولا يبعدك البلد دي هتقربك ولا تبعدك شريك الحياة ده هيقربك ولا هيفصلك اولا اولا ده موضوع خطير لانه في ال... لما بتتحط في الاخر راحت خلي بالكم ما في واحد يقول اه هو برضه ليه في الكنيسة لا ما هي لو بدل جت ثانيا او ثالثا اتحسبت غلط لازم هتندم لانك ما حسبتهاش زي ما المسيح كان عاوز لكن لو حطيتها اولا عمرك ما هتندم لازم يبقى ده ايمانك لو حطيت ربنا اولا مش هتندم ابدا مش ممكن لو بعت الدنيا عشان يفضل ربنا اولا هتفضل كسبان على طول الخط ده وعد منه هذه كلها تزاد لكم لا يمكن مش هتلاقي تاكل وتشرب وتلبس لا يمكن هتحصل لك طالما انت حطيته اولا هيبقى عندك كفاف وغنى كمان يعني كفاف مريح طالما في اولا ربنا في حياتك اطلبوا اولا ملكوت الله وبره كلمة ملكوت والبر طبعا قريبين لبعض لكن هو كان لسه بيقول لنا لازم بركم يزيد على الكتب والفريسين فانت عاوز تبقى بار يعني لما اسأل اي حد هدفك ايه في الحياة يقول لي عاوز ابقى قديس مفروض تبقى دي الاجابة مش كبرياء لان الكتاب عاوز كده عاوز ابقى بار عشان اقف قدام ربنا عاوز اروح الملكوت دي اجابة تلقائية عند اي مسيحي المفروض لكن ممكن اسأل اي شاب هدفك ايه بيتكلم عادي جدا زي اي واحد في الدنيا احب اتجوز احب اكون مش عارف ايه احب اكون مش اولا ما كل اللي انت بتحبه ده مش غلط بس انت ما قلتهاش اولا فانت كده ماشي غلط مع انه ما قالش ولا حاجه غلط بس ماشي غلط فاهمين هو عاوز يتجوز ويجيب عيال ويبقى عنده فلوس ويبقى ناجح في شغله ويبقى مركزه كبير ويبقى كل ده كويس بس غلط لان راحت منك اولا هذه كلها تزاد لكم طبعا ده ده برضو موضوع طويل خالص ازاي ان الدنيا كلها تزاد يعني اللي يجري من الدنيا الدنيا تجري وراه واللي يجري ورا الدنيا الدنيا تذله وتجري منه اللي يجري ورا الفلوس الفلوس تبهدله واللي يجري من الفلوس الفلوس تجيله وتجري وراه اللي يهرب من الكرامة الكرامة تسعاله واللي يجري ورا الكرامة الكرامة تطلع عينيه هي كده الدنيا فخلينا من النصحين اللي نجري من الحاجات دي على الملكوت تقوم الحاجات دي تجري ورانا واحنا مش واخدين بالنا يجي لنا كرامة ويجي لنا فلوس ويجي لنا خير ويجي لنا بركة بس احنا عينينا على الملكوت برضه يعني من ورانا من ظهرنا لكن لو الحاجات دي قدامنا هتعطلنا عن الملكوت فلا تهتموا بالغد لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شر لا تهتموا للغد يعني ايه مش معناها ما نخططش لا لكن معناها ببساطة ما تعولش هم بكرة خالص اللي يعول هم بكرة يبقى قليل الإيمان ليه لأنه معناها لغى ربنا بكرة مش ربنا موجود النهاردة يبقى أي مشكلة هو مسؤول عنها طب بكرة موجود برضه خلاص يعني بالبلدي كده بكرة له رب فتعول هم بكرة ليه يقول لك جواز العيال ماشي هو يوم ما تيجي تجوز العيال ربنا هيكون واخد اجازه مش هيكون واخد اجازه فاكيد هيقدر يتصرف في الموضوع لكن لو انت فضلت مشغول بيها كانك انت بتقول لربنا خد اجازه لما اجي اجوز العيال او يعني انا اعتبرت انك انت مش موجود في الوقت ده طبعا ده قله ايمان لا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه أدي معنى الغد يهتم بما لنفسه يعني إيه يعني له رب يهتم بما فيه الغد يهتم فيما لنفسه يعني بكرة له ملابساته وربنا موجود بكرة هيدبر لك حالك زي ما بيدبره لك النهاردة فأنت تقول هم بكرة على أي أساس ده معناه أنك أنت إيمانك ما وصلش أن ربنا موجود بكرة ودي قضية يعني بسيطة أوي المفروض تكون وصلت لها يكفي اليوم شره بمعنى ايه يكفي انك انت النهاردة تتفادى شر اليوم شر اليوم يعني ايه تتفادى انك انت تنفصل عن ربنا النهاردة يعني عيش يومك عارفين عيش يومك ده منهج روحي بس عيش يومك روحيا يعني مقصود بايه انت وانا مسؤولين عن النهاردة بس عن الساعة اللي احنا فيها دي بس مش مسؤولين عن اكتر من كده خلي الساعة اللي انت فيها دي امين فيها قدم فيها للمفروض تقدمه بتشتغل اشتغل بأمانة بتخدم الناس اخدمهم بأمانة واقف تصلي ركز في الصلاة بتاكل كل وما تنساش ربنا بتريح ريح وما تنساش ربنا لكن اتقي اي شر في يومك كأن يومك ده هو حياتك كلها لأن لو نجحت النهاردة هتنجح في حياتك كلها لأن اليوم هو وحدة العمر في ناس حاطة مأجلة روحياتها لبكرة في ناس مأجلة ربنا لما تعجز في ناس متصورة انه النهاردة مش ملكي بكرة هيبقى ملكي كل دي كذبة النهاردة لو مش ملكك بكرة لا يمكن يبقى ملكك لو ما ملكتش يومك النهارده واديته لربنا لا يمكن هتدي بكره لربنا لكن انت النهارده مسؤول عن يومك قدم النهارده هتعرف تقدم بكره لو هرب منك النهارده هيهرب منك بكره فكل اللي بيأجل التوبه كل اللي بيهرب من ربنا النهارده بحجة انه يمكن بكرة يبقى مع ربنا لا بيضيع النهاردة وبيضيع بكرة فيكفي اليوم شره بمعنى تفادى شرك الشر اللي في اليوم يعني جاهد في يومك انه يبقى بربنا انك ما تغلطش النهاردة هي دي امانتك لانك ما تملكش بكرة ما تعرفش بكرة هتبقى موجود ولا لا لكن النهاردة ما تغلطش قدم يومك صح ربنا واضحة الفكرة؟ إصحاح خمسة شفنا فيه السلوك المسيحي تقريبا التطويبات رسالة المسيح نور للعالم علاقة القديم بالجديد والتكميل اللي بيعمله المسيح بينقلنا في العهد الجديد في الع... في صح ستة شفنا العبادة أو العلاقة بربنا صوم صلاة صدقة تمشي إزاي وشفنا كمان إن دي ده الكنز اللي نكنزه في السماء وإن إحنا نحافظ على عينينا عشان تبقى حياتنا نقية ونهرب من محبة المال ونتكل على ربنا في كل حاجة. أصحاح سبعة هيكمل تاني معانا بعض السلوكيات المسيحية. أو بعد ما حط ربنا بين إصحاح واحد وإصحاح خمسة وسبعة يعني الجزء الخاص بربنا أكتر في علاقته مع ربنا في إصحاح ستة. لكن إصحاح سبعة هيرجع تاني العلاقات بيننا وبين الناس. لا تدينوا لكي لا تدانوا. لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل خشبة في عينك يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم ناخدها حتة حتة لا تدينوا لكي لا تدانوا طبعا دي وصية كلكم حافظينها بس ما حدش فينا بيعملها كده مية في المية لأن الإدانة خطية منتشرة جدا والإدانة خطية وحشة ليه؟ لأن بالدينونة التي بها تدينون تدانون يعني أنت حكمت الناس حكمت على الناس بأي معيار بالمعيار اللي حكمت بيه هيتحكم بيه عليك كنت بتفوت للناس ربنا هيفوت لك كنت بتعد على الناس هيتعدى عليك كان اللي ما يصبحش تحسبها له غلطة لو ما صبحتش هتتحسب لك غلطة بالدينونة التي بها تدينون تدانون بالكيل الذي به تكيلون تكالون وما تقدرش تقول لربنا يا رب انت مزودها معايا ليه يقول لك حبيبي انا بعاملك بالطريقه اللي انت قلت لي عاملك بيها انت عاملت الناس فانا بعاملك زي ما عاملتهم بالظبط كنت بتمسك لهم على الواحده انا لازم امسك لك على الواحده كنت بتفوت لهم كتير هفوت لك كتير فطبعا الايه دي تخوف ليه لان اصبحنا احنا اللي هنحكم على نفسنا بقينا احنا اللي هنحكم على نفسنا بالطريقة اللي هتتعامل بيها مع الناس هيتعامل بيها معاك ربنا فطبعا لازم نرحرح قوي في الموضوع مع الناس عشان احنا عاوزين ربنا يف... يعني يبقى مفوت لنا كتير الإدانة مش انك تقول على واحد انه غلطان بس ده الإدانة دي أشكال وألوان الإدانة أولا انك انت تقول عليه انه غلطان ممكن في وشه ده نوع من أنواع الإدانة يعني أنا أقول لوجدي مثلا وجدي أنت غلطان ممكن أكون حكمت عليه فيصعب عليه مني أو يتضايق وممكن أقول لسعد أتكلم أنا وسعد أقول له وجدي غلط برضه نوع تاني من الإدانة لأني حكمت على وجدي في غيابه أوحش وممكن أكون لا كلمت وجدي ولا سعد لكن قلت في بالي إيه اللي بيعمله وجدي ده يبقى كمان فيها دينونة برضه دينته جوايا وممكن من غير ما تبقى فكرة بس شايف الغلط بتاعه عيني على الغلط بتاعه برضه نوع من أنواع الإدانة لا تدينوا لكي لا تدانوا فأنت لما ما تدينش الناس مش هتدان تصور ان في حاجة تخليك لا تدان لا تدان يعني تقف قدام ربنا يقول لك عدودة ايه يعني مش هيتسأل عن حياته خالص لا مش هيتسأل ده كوسه كوسه ازاي يعني حد موصي عليه لا هو موصي على نفسه ليه ما دانش حد فلن يدان يعني تصور آية واحدة تضمن لك الأبدية إنك لو ما دنتش الناس ربنا مش هيدينك وربنا ما بيرجعش في كلامه طول ما أنت ما بتدينش الناس وكلكم يمكن فاكرين القصة بتاعت الراهب اللي كان ساذج وما يعرفش حاجة ومش حافظ حاجة وقعد في الدير كده وكل الرهبان حاسينه ملوش لازمة لا حافظ ولا بيقول ولا بيخدم ولا ينفع في حاجة وبعدين جه بقى في آخر حياته بيموت فتلموا حواليه كعادة الرهبان يودعوه ويسمعوا لهم كلمة منفعة فلقوه إيه راح في غيبوبة كده وتجهم وبعدين انفرجت أساريره يعني بقى مبسوط ففضلوا يفوقوه يا عم وقول لنا ايه اللي بيحصل قال لهم جام الشياطين بيقولوا لربنا الجدع ده كان مهمل في حياته وما كانش واخدها جد وما كانش بيسهر زي الرهبان ما كانش بيصوم زي الرهبان وما كانش بيعمل الحاجات اللي كان المفروض اي راهب يعملها فانا طبعا اتخضيت واترعبت وقلت الابديه راحت فالمسيح بص لي فقلت له يا رب احنا متفقين انا من ساعه ما دخلت الدير قلت لك انا همسك في الايه دي انت قلت لا تدينوا لكي لا تدانوا انا من ساعه ما دخلت الدير ما دنتش حد من اخواتي ابدا ما حكمتش على حد فيهم بالغلط ابدا ما استغلطتش فيهم حد ابدا قال له حبيبي وانا لا ادينك سيبك من شغل الشياطين ده ففرح طبعا وابتهج قبل ما يروح السقف فاذا في ايات صغيره ممكن تخليه طريق الملكوت مش صعب مجرد انك انت تجاهد في خطية الادانة ممكن تضمن لك ابديا انك تهرب من دينونة الناس بس دي عاوزة شغل ان لما تيجي سيرة حد قدامك قوم وسيب المكان او قول كلمة حلوة او غير الموضوع لكن تفضل تسمع كلام وحش على فلان طب ما قلبك هيقع في الادانة على الاقل لو ما شاركتش بالكلام يا اما تقول كلمة حلوة عليه يا اما تسيب المكان بزيادة ده انت ما عندكش غير الاية دي يمكن اللي تدخلك السماء خدها جد لما تيجي سيرة أي حد في أي وقت قول كلمة حلوة عليه مش هتخسر حاجة أي حد في أي وقت قول ده كان راجل حلو كان الله يناح نفسه أبونا مرقص داوود كان يقولوا لما يجي يحكي حكاية حتى وتكون فيها سيرة راجل شرير كان يقول كان في راجل طيب يعني حتى ما يرضاش يقول كلمة راجل شرير ما يرضاش يقولها وهم الناس كانت متعودة ففاهمة راجل طيب يعني نيجاتيف يعني بس ماشي بس هم مسميه راجل طيب يعني حتى اللفظة يتحاشى يقولها إنها تيجي سيرة أي إنسان ينسب إليه أي درجة من درجات الشر مقاوة اللسان دي ده موضوع مهم لأنه خلي بالكم اللي هيجاهد في الإدانة هيحب الناس واللي هيجاهد في الإدانة عينه هتبقى بسيطة واللي هيجاهد في الإدانة هيدين نفسه وينشغل بخطاياه فهينسى خطايا الناس وده اللي قاله المسيح دلوقتي لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن له هنا ربنا بيقول لنا اللي يبص على عين أخوه ويشوف فيها تراب مش معقول ما خدش باله إن في عرق خشب خشبة في عينه وباصص على عين أخوه بيدور على حباية رملة معناها اللي بيقع في الإدانة كتير أكيد مش شايف خطيته ومش بعيد أو غالبا خطيته أكبر من خطية اللي بيدينه فاهمنا؟ لأن ده في قذى في عين أخوك وفي خشبة في عينك فاهمين الفرق؟ فغالبا اللي بيقع في الإدانة كتير ده هو أوحش من اللي بيدينه لأن في خشبة في عينه بينما في قذى في عين أخوه ففيها رياء يا مرائي أخرج أولا من الخشبة ركز في حياتك ظبط عينك هنا رجعنا لإيه سراج الجسد هو العين تاخدوا بالكم هذه العلاقة بين العين والإدانة يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك لو عرفت تخرج الخشبة من عينك حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخوك دي لها معنى تاني في الخدمة اللي يقوم بالإرشاد أو الدكتور الشاطر اللي عاوز يشيل ترابة من عين واحد لو هو نظره شيش بيش تبقى مصيبة ده هيعمل اللي قصاده لازم يكون هو عينيه نقية جدا ونظره كويس قوي عشان يركز يطلع القذى اللي في عين اخوه فهو ده اللي بيعلمه لنا ربنا عاوز تشيل التراب من عين اخوك ماشي حلو شعور كويس بس نظف عينك خالص ساعتها تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخوك عشان كده دايما يعلمونا في الخدمة خليك أمين في جهادك واخرج الخشبة من عينك قبل ما تشيل القذى من عين اللي بتخدمه ظبط نفسك على قد ما تقدر قبل ما تعلم الناس لأنه لو رحت تتعلم وانت عينك فيها خشبة هت... هتغرقهم معاك تخرج القذى من عين أخيك واضحة فكرة الإدانة لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم بصوا ايه الحكاية دي ده كلام صعب شوية وغريب شوية لا تعطوا القدس للكلاب يعني ايه كلمة الكلاب كانت كلمة درجة في عرف اليهود عن الأمميين الوثنيين اللي ملهمش في ربنا خالص فقال لهم الأشياء المقدسة لا تقدم لناس لا تدرك قيمتها دي معناها البسيط لا تعطوا القدس للكلاب يعني ما ينفعش انك انت تقدم اسرار روحية لشخص مستبيح او شخص ملحد او شخص لا يؤمن بالمسيح لا ما ينفعش وبنفس المعنى لا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير ما تجيبش الاكل بتاع ولادك وتربيه قدام خنازير ليه مش هيقدروا قيمته طبعا فهيعملوا ايه هيدوسوا على الاكل اكل ولادك هيدوسوا على القدسات عشان كده احنا بنقول القدسات للقديسين وبعدين مش بس هيدوسوا على الاسرار الروحيه او الافكار الروحيه كمان في الاخر يدوروا ويمزقوكم يعني ايه يعني اسرارك الروحيه ما ينفعش تعرضها للناس ما ينفعش تقدم منهجك وطريقتك لاي حد ممكن اللي قدامك ده يستهتر ويستهين ويحتقر ويدوس على أسرار غالية وكمان يأذيك ليه جاية هنا في الحتة دي لأنه مش معنى إن أنا مش إن أنا بتفادى الإدانة إن أنا أغمض عيني عن أبقى عبيط يعني أو أبقى جاهل أنا مش بدين الناس بس عارف إن الشخص ده مستهتر مستبيح ما ينفعش إن أنا افتح الانجيل وهو اول ما يفتح الانجيل هيمسكه ويقطعه مثلا لا ما تفتحش الانجيل ما ينفعش او انك انت تيجي تدخل واحد غير مسيحي للمذبح و... ويدخل باستهتار كده لا ما ينفعش لان هو مش مدرك الاقداس ولا المعاني الحاجات دي فانت بالرغم ان انت مش بتدين الناس لكن كمان لازم تبقى واعي وحكيم انه في امم وفي في لغتهم خنازير وكلاب هم لسه ما وصلوش الى حتى المستوى البشري اللي يستوعب اسرار الله فلازم تعاملهم بتحفظ صعبه شويه لسه بمعنى تاخدوا بالكم الكنيسه الاولى مثلا كانت تمنع الموعظين يكملوا القداس واحد يقول ليه عشان القدسات للقديسين الجزء بتاع قداس المؤمنين اللي المسيح وسطينا واحنا بنتكلم عن اسرار عاليه جدا بايمان ونسجد لقربانا في نظر الشخص غير المؤمن يقول لك ايه شويه المجانين دول تخيل انت طالع من التناول بتقول لواحد غير مسيحي انا كلت المسيح كلت المسيح انت مجنون بتخرف فاهمين الفكره ما ينفعش تعطي القدس ما تعطيش الأسرار دي لشخص ما يفهمهاش لأنه ما يقدرش يستوعب الكلام وبعدين إيه ده هيستهين بيها يعني لو قلت طب أناوله بركة ليه وخلاص تناوله إزاي تناوله إزاي وهو مش محترم القدسات وهو مش مؤمن بيها خالص ملوش علاقة بربنا خالص ما ينفعش تناوله ده هيدوس عليها وفي الآخر هيتقلب عليك فهنا المسيح له المجد بيقول لنا ما تدينوش حد لكن مش معنى ان انا مش بدين ان انا مش بميز فاهمين الفرق انا بميز كويس بس مش بقع في الادانه فعارف ان الشخص ده ما ينفعش أعشره روحيا لأنه شخص ملوش في الروحيات فأنا بميز أنا شخص عاقل وواعي وويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شر فأنا عارف اللي بيعمله ده شر لكن أنا مش بمشي أقول ده شرير ولا بعد عليه أخطاء أنا مش بدينه بس بميز فاهمين الفرق؟ فهنا كونهم محطوطين في paragraph واحد بيقول لنا ما تدينوش حد لكن خليكوا عندكم إفراز تمييز مش أي حد تقدموا له القدسات لما حد يسألك قول بما يناسب السائل يعني ايه شوف هنا أغسطينوس كاتب كلمة جميلة يقول ايه اعرفوا ماذا تقدمون ولمن تقدمون بتقول ايه وبتقول لمين فانت لما تتكلم عن التناول لو قلت له جسد المسيح ودمه ما يستوعبهاش قول له احنا بنصلي وبناخد خبز شركة بعد الصلاة الخبز ده ميبقاش خبز طبيعي بيبقى فيه قوة روحية انت على قد كده ما غلطتش بس ما قلتش كل الحقيقة طبعا لكن انت فهمت المعنى ان احنا بنعمل بنصلي والصلوات تعطي قداسة او بركة للمادة والمادة تدينا البركة انت شرحت فكرة السر شرح مبسط لكن هو لسه ما ابتداش بألف ب لا يعرف المسيح ولا يعرف الفداء ولا يعرف الصليب ولا يعرف الدم ما يفهمش الكلام ده فما يقدرش يدخل على تقول له بناكل جسد الرب ودم يفتح بقه بتقول ايه يعني ايه جسد الرب ودمه دي يعني ايه برضه المعمودية تغطس واحد تغطسه ليه وينزل في المية ما يفهمش يعني ايه ينزل في المية يطلع انسان جديد ما هو مش مستوعب خد بالك فلازم تقدمها له خطوة خطوة أولا زي إيه؟ زي ولادنا ساعات يجي يقولوا لنا إيه؟ ساعات بنتسأل في الدين. أنا شخصيا بقول له لو لقيت اللي قدامك بيسأل باستهتار ما تردش. اللي هي لا تعطوا القدس للكلاب. ليه؟ لأنه مستهتر. بيسألك عشان يتريق، ترد ليه؟ قول له لا ما بنتكلمش في الدين. لكن لقيت واحد بيسألك عشان يعرف، لا رد. بس رد على قد السؤال وبحكمة عشان يطلع السلمة اللي, هو اللي فوق منه واضحة الفكرة الفرق واحد مستهتر لا ما تردش عليه لأنه مش هيستفيد لكن واحد بيسأل عن طلب معرفة بشغف ليه تحرمه بالإجابة جاوب جاوب بس بتبسط يتناسب مع مستوى الروحي بصوا أنا بعتقد يعني بعتبر القربانة العادية اللي على باب الكنيسة دي ما فيهاش حاجة لأنها خبز شركة بنتشارك آه مش حمل ومش طبعا الجسد الرب ودم فهي بركة بركة وماله وماله يعني عاوز أقول هو كونه معتقد أو بيحترم حاجة عندك وواخد منها بركة إذا كان مستهتر ما تديلوش لكن إذا كان بيقول لك ممكن آخد بركة وماله اديله بركة لأنه المسيح نفسه ما كانش بيمنع نفسه عن حد حتى اللي عاوزه ولسه ما آمنش بيه كان بيديله لكن القدسات للقديسين هنا مثلا غريغوريوس اللاهوتي قال الفكرة دي مثلا عن البتولية قال فكرة البتولية عند الناس اللي في الدنيا يقول لك دول ناس مجانين أنا سمعتها من كذا واحد عقلاني جدا يقول لك الجماعة الرهبان دول يا شاذين يا مجانين يا سيدي حبيبي الحكاية مش كده دول اختاروا يعيشوا مع ربنا يقول لك لا دول أكيد ناس مش طبيعية يا سيدي فاهمين الفكرة؟ هي فكرة القدس للكلاب لأنه ما يقدرش يقبل الحاجات دي هو تحت قوي فأنت بتكلمه عن محبة الله السامية اللي تخلي الواحد ينسى الدنيا وينسى الناس عشان يقعد مع ربنا تتكلم في إيه؟ هو أساسا ربنا ده مش في باله ففي بعض الأمور الروحية لا ما يصحش نتكلم فيها مع غير المؤمنين أو مع المنحرفين زيادة لأنه ما يقدروش يستوعبوها فهنا لازم يبقى عندك إفراز وتمييز وإن كنت لا تقع في الإدانة دي عاوزة حكمة من ربنا نكتفي